بنعمة ربنا نبتدي رسالة بطرس الأولى وبنسميها من رسائل الكاثوليكون كاثوليكون يعني يعني الجامعة فهي الرسائل المرسلة للكنيسة الجامعة مش مرسلة إلى شخص أو مرسلة إلى بلد زي رسائل بولس فاحنا عندنا نوعين من الرسائل في العهد الجديد رسائل البولس اللي هي 14 رسالة كتبهم بولس أغلبهم لكنائس في بلاد زي غلطيا وأفسس وبعضهم لشخصيات زي تيتوس وتيمساوس وفليمون دي رسائل البولس ودول 14 رسالة يعني يمثلوا نص العهد الجديد من ناحية عدد الأصفار عدد الأصفار 27 سفر سفر يعني كتاب كتيب فهم 14 كتاب كتبهم بولس الرسول فيعتبر كاتب نص العهد الجديد وبعدهم في سبع رسائل كاتبينهم بعض الآباء الرسل موجهين بصفة عامة إلى كنائس عامة فتنسب الرسالة إلى صاحبها من غير ما توجه لحد معين فيتقال رسالة بطرس بس أو رسالة يعقوب بس أو رسالة يوحنا فعندنا رسالتين لبطرس وثلاثة رسائل ليوحنا ورسالة ليعقوب ورسالة ليهوذا بالنسبة لتوقيت كتابة الرسائل دي كلها عشان تسهيلا عليكم كدارسين غير محترفين يعني كل العهد الجديد اتكتب ما بين سنة خمسين ميلادي وسبعين ميلادي ما عدا كتابات يوحنا الحبيب يعني متى ومرقس ولوقا سفر الأعمال رسائل البولس كلها رسائل الكاثوليكون كلها ما عدا رسائل يوحنا كل ده اتكتب تقريبا ما بين خمسين ميلادية إلى سبعين ميلادي كتابات يوحنا الحبيب اللي هي إنجيل يوحنا والثلاث رسائل والرؤية يوحنا كتب خمس حاجات في العهد الجديد اتكتبوا بعد تسعين ميلادي يعني إذا عندنا عشرين سنة من خمسين لسبعين ميلادي أغلب العهد الجديد اتكتب وعندنا عشرين سنة بعدها مفيش كتابات خالص وبعدين يرجع العهد الجديد يكتمل قرب نهاية القرن الأول على يد يوحنا الحبيب لأنه الوحيد من ال 12 تلميذ اللي ما استشهدش كلهم قبل سبعين استشهدوا فبالتالي لما أقول رسالة بطرس أكيد قبل سبعين لأن هو راح السماء قبل سنة سبعين ميلاد يعقوب نفس الكلام بولس نفس الكلام متى ومرقس لوقا كلهم استشهدوا قبل السبعين سبعين ميلادي فإذا كتاباتهم كلها قبل سبعين وثبت تاريخيا أنه تقريبا ما فيش حاجة قبل 48 أو قبل 50 ميلادي إذا العهد الجديد كله مكتوب في زمن في النصف الثاني من القرن الأول وتلاحظوا أن العهد الجديد ما كانش وصية من المسيح أن هم يكتبوا هو قال لهم امضوا وتلمذوا لكن التلمذة هي اللي فتحت باب كتابة العهد الجديد وهم بيتلمذوا جميع الأمم حسب وصية المسيح لقوا الكرازة بتنتشر ولقوا الناس عاوزين يفضل في إيديهم قصة ربنا يسوع المسيح وتعاليم المسيحية مسجلة مكتوبة فبدأ التلاميذ يكتبوا لكن أول عشرين سنة من عمر الكنيسة ما كانش في كتابات كان كله عبارة عن وعظ وتعليم وتلمذة وده اللي بنسميه التسليم الكنيسة عايشة على التسليم أو التقليد قبل ما يكون في كتاب عهد جديد حتى رسالة بطرس تختلف عن بقية الرسائل أولا بطرس كشخصية شخصية محبوبة وشخصية مشهورة أنه الصياد النصف متعلم المندفع في طبعه واحد من الثلاثة المقربين واللازقين دايما ربنا يسوع المسيح بطرس ويعقوب ويوحنا اللي اتعرف بيه من بداية خدمته خالص وفضل ملازمه وحضر معاه أغلب المعجزات حتى المعجزات اللي, مش... اللي ما حضرهاش الباقيين هو كان حضرها زي ابنة ييروس حضر معاه حدث التجلي وهيذكره بنفسه في رسالته الثانيه كان أول واحد يعترف بالمسيح كإله معلمنا بطرس لما قال ماذا يقول عني الناس أنا ابن الإنسان قالوا له بيقولوا إيليا وأرميا وواحد من الأنبياء قال لهم أنتوا رأيكم إيه فبطرس هو اللي قال أنت هو المسيح ابن الله الحي ساعتها المسيح شهد له وقال له إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السماوات وأنت بطرس يعني أنت بقيت صخرة بالكلمة دي وعلى صخرة الإيمان دي أبني الكنيسة وأبواب الجحيم لن تقع عليها بطرس هو الحبر ألام المسيح لغاية الآخر وإن كان أنكر يعني كان حاضر المحاكمة من بعيد لكن للأسف أنكر المسيح ثلاث مرات والمسيح نفسه كان قايل له انك انت هتنكرني ثلاث مرات بطرس اختص المسيح بلقاء خاص بعد القيامة بعد قيامته على طول كان يمكن أول واحد يظهر له لوحده هو ومريم المجدلية كل واحد على حدة وما تكلم الكتاب ما ذكرش غير انه ظهر لبطرس ما قالش ايه اللي حصل في اللقاء ده بطرس هو اللي خد السؤال الخطير والمهم اللي في اخر انجيل يوحنا يا سمعان ابن يونا اتحبني اكثر من هؤلاء ارعى خرافي وكأن المسيح بيوكله على امانة الخدمة مرة تانية بعد سقوطه في الانكار المهم ان بطرس ده كان من أكبر الرسل صحيح يعقوب يعتقد أنه كان أول أسقف لأورشليم لكن بطرس كان حتى في تعبير بولس الرسول يقول عنه أنه من الأعمدة عمود كان في الكنيسة كان أساسي لأنه أول واحد خطب في الجماهير يوم الخمسين وعظ الوعظة المشهورة بتاعته اللي رجعت آلاف وهو اللي ماشي يمكن الثلث الأولاني من سفر الأعمال بطرس الرسول هو بطل القصة هو اللي بيعمل معجزات حتى أنه يقيم موتى بطرس يقيم موتى وفي نفس الوقت في ناس بتموت قصاده بسبب الرياء زي حنانيا وسفيرة فكان متقدم وسط التلاميذ بطرس فضل فترة يكرس في اليهودية المناطق اليهود حتى انه اعتبر من قبل الكنيسة الاولى مسؤول عن خدمة الختان وبولس مسؤول عن خدمة الغرلة اللي هي الأمم يعني بولس يكرز لغير اليهود وبطرس مسؤول الكرازة الأول لليهود فاستمرت خدمته سنين طويلة في اليهودية وبلاد اليهود لكن بسبب الاضطهاد الشديد اضطر بعد كده ينتقل بخدمته في بعض بلاد تركيا وانتهى في روما وأعدم في روما على يد نيرون الإمبراطور وأنتوا عارفين أنه استشهد مصلوب منكس الرأس حسب طلبه لأنه استكتر أنه يموت نفس موتة المسيح لأنه كان عاوز يزوغ من الموتة دي قبلها بشوية فكان خجلان من نفسه فطلب أنه ينكس رأسه وهو مصلوب ونال إكليل الشهاده الرسالة دي يعتقد أنها قرب نهاية حياته رسالتين بتاع بطرس وهو شيخ وهو كبير بعد ما قعد سنين كتيرة يكرز يعني حوالي منتصف الستينات ما بين 63 و 67 الرسالة دي موجهة لمين هي موجهة أساسا للمسيحيين المتألمين يعني الرسالة دي لو حبينا نحط لها عنوان هي فيها أكتر من فكرة لكن من أهم الأفكار اللي في الرسالة دي هي الألم أو الحياة الجديدة والألم أو لماذا الألم فدي رسالة مهمة لأن كل حياتنا ألم فبولس الرسول بيتعامل مع قضية بطرس بيتعامل مع الألم في الرسالة دي باستفاضة فممكن نسميها بركات الألم أو صليب الألم زي ما تسموه آه بطرس الرسول في الرسالة دي بيقدم كمان مفهوم الحياة الجديدة والحياة المقدسة والسلوك المسيحي ومعاني جميلة أوي. طبعا اللي بيدرسوا باستفاضة بيكتشفوا انه يعني بطرس الرسول بالرغم من انه تعليمه متوسط بالنسبة لبولس الرسول الا ان لما نحط الرسالة دي مثلا جنب رسالة افسس بتاع بولس الرسول نلاقي افكار كتيرة متقاربة ومتشابهة جدا وده يدل على ان الروح القدس اللي اشتغل ببولس العلام الفيلسوف اشتغل ببطرس الصياد الغلبان ووصل نفس المفاهيم الروحية ونفس المعاني العميقة اللي احنا بنتمتع بيها لغاية النهاردة الرسالة دي رسالة ممتعة ورسالة غنية جدا بالمعاني و... ودسمة تجمع ما بين الفكر المسيحي والعقيدة ومفهوم الألم وكمان بتتكلم عن السلوك المسيحي باستفاضة طبيعي أن بطرس لأنه مسؤول الكرازة لليهود يمكن اللغة فيها شوية ارتباط أو فيها لكنة يهودية بحكم أنه بيخاطب ناس مسيحيين من أصل يهودي لأن هو المسؤول عن القطاع ده بالذات وطبعا في الوقت ده كان بدأ اضطهاد عنيف على المسيحيين في العالم كله أولا من قبل اليهود يعني اليهود كانوا يعذبوا أي يهودي يبقى مسيحي أول ناس اضطهدوا المسيحيين اليهود دي قضية لازم تبقى معروفة تاريخيا اليهود عمرهم ما كانوا بيحبوا المسيحيين عمرهم اليهود أول ناس اضطهدوا المسيحيين وهم اللي قتلوا المسيح نفسه وانتقل الاضطهاد من اليهود إلى الرومان عشان يعمم على كل المسيحيين اللي من أصل يهودي واللي من أصل أم فهي رسالة بتشجع الناس المتألمة على أنها تمسك في المسيح وتنتظر السماء وتحتمل كل الآلام والتجارب اللي بتحصل لها ندخل في الرسالة مع بعض بطرس رسول يسوع المسيح إلى المتغربين من شتات بنطس وغلطية وكبدوكيا وآسيا وبيسينية المختارين بطرس رسول يسوع المسيح برضو يبدو أنها كانت عادة عند أغلب الأباء الرسل يبدأوا بتعريف نفسهم فبولس مرة يقول بولس عبد يسوع المسيح أو مرة يقول بولس رسول يسوع المسيح وبطرس هنا يقول بطرس رسول يسوع المسيح إلى المتغربين من شتات بنطس وغلطيا وكبادوكيا وآسيا وبيثينيا البلاد دي بلاد موجودة في تركيا يعني دي عبارة عن مقاطعات أو مدن متداخلة في منطقة آسيا الصغرى اللي هي تعتبر أكثر منطقة يشتت ليها اليهود أو الهاربين من اليهود يعني العالم القديم كان آخره ناحية روما كده كناش نسمع عن فرنسا وانجلترا وطبعا الامريكتين ما كانتش معروفة فالعالم في زمنه كان هو الشرق المتوسط ده يعني فكان اللي يهرب من فلسطين من اليهود المسيحيين اللي بقوا مسيحيين يهرب في اتجاه سوريا او يطلع لفوق في اتجاه اسيا الصغرى والبلاد وكان قبلها بسبب الاضطهاد الروماني كان في مجموعة اسمهم يهود الشتات اللي هم مشتتين كيهود في الأرض يجوا بس يحجوا لأورشليم في الأعياد اليهودية زي عيد الحصاد وعيد الخمسين والحاجات فهو بيبعت لأهل الشتات لكن طبعا مش بيبعت ليهود هو بيخاطب مسيحيين زي ما هيبان طبعا لكن ما زال بيكلمهم زي ما كانوا بيكلموا يهود الشتات فبيقول لهم من شتات بنطس وغلاطيا وكبادوكيا واسيا وبيثينيا وحط لهم اسمين قال لهم المتغربين والمختارين احنا هنمشي في بطرس بالراحة شوية لانها رسالة بس فيعني مش بالضرورة هنخلص اصحاح في مرة ولا مرتين لو حد منكم بيحب يخلص بسرعة ما يستعجلش المتغربين ساعات تتفهم حرفيا على انها المتغربين في البلاد دي لأن بلادهم أورشليم كيهود أو في الأصل كانوا يهود بلادهم أو أصلهم بلاد اليهودية لكن بسبب الاضطهاد أو الظروف القاسية مشتتين فمتغربين لكن في بعض الترجمات بتبان أن مقصود بكلمة المتغربين الغرباء في العالم يعني بمعنى أوسع من مجرد غريب عن بلده بمعنى روحي أعمق أن أنتوا يا جماعة كده كده غرب في الدنيا دي المتغربين بمعنى أنتوا غرب في العالم فهو بيبعت رسالة لناس بيتألموا وأول حقيقة بيفكرهم بيها أنتم متغربين أنتم غرباء لأن الحقيقة دي تبرد القلب ومن حاجات اللي تعزي الواحد انه يفتكر انه غريب طبيعي الغريب مش هادي براحته طبيعي الواحد لما يفتكر انه غريب في الدنيا دي مش بلده مش دنيته لازم يمشي ومش هيلاقي الراحة هنا ومش المستقر بتاعه هنا وطول ما يعيش غريب يبقى فكرة الغربة دي معناها انه عاوز يرجع بلده انه مشتاق يرجع الحتة اللي طلع منها فكرة الغربة دي فكرة مهمة جدا وعشان ربنا يغرس مفهوم الغربة عن العالم بدأوا حتى من العهد القديم مع أبائنا الأوائل الكبار إبراهيم وإسحاق ويعقوب غرب أبونا إبراهيم أبو الإيمان عن أهله وأصبح أبونا إبراهيم بالأمر عايش في غربة طول حياته وربنا قال له تعلم ولادك ما يرجعوش برضه يفضلوا غرب مع ان هم اغنياء ويقدروا يرجعوا بلادهم مفيش حروب مفيش ما يمنع ربنا قال لا يفضلوا في الصحراء غرب ويعيشوا في خيام طب ما يروحوا يبنوا ويستقروا لا يفضلوا غرب ابراهيم واسحاق ويعقوب ليه ربنا عاوز لكل الاجيال يعلمنا مفهوم الغربه عشان لما يجي ربنا يسوع المسيح له المجد على الارض يقول انا لست من هذا العالم ويقول لنا انتم ايضا لستم من هذا العالم فلازم تعيشوا غرباء لازم تبقوا غرب والا ما تبقوش تبعي لان المسيح لما جه على الارض عاش كغريب بالرغم ان الارض ملكه الى خاصته جاء وخاصته لم تقبله فالمسيح اللي عاش كانه مش من الدنيا دي وغريب في الدنيا دي عاوز يعودنا كلنا يبقى عندنا مفهوم الغربه ان الواحد عايش في الدنيا دي مش ملكه اغسطينوس له تامل جميل عن الغربه يقول اللي بيسافر من بلد لبلد ينزل في السكه في موتيل كده او اوتيل صغير يدوله اوضه يسترتاح عشان يكمل سفره تاني يوم يدوله اوضه والاوضه ليها لوازم بس يبقى مغفل لو افتكر ان الاوضه واللي فيها ملكه ما هي دي بتاعته النهارده لكن بكره هيبقى في نزيل اخر هاخد المكان وهو هيكمل رحلته ده مفهوم الغربة النهاردة اللي انت بتستخدمه غيرك يستخدمه بكرة اللي انت القرش اللي في ايدك ده انت هتسيبه واحد تاني هيمسكه بعدك عشان كده الكتاب يقول نعيش كغرباء ونزلاء يعني تبقى عايش نزيل والنزيل خفيف يعني عارف كويس قوي انه مسافر فما يتمسكش بالحاجة اللي في ايده زيادة لانه مش بتاعته كده كده هيسيبها فلأنهم مضطهدين عايشين غرباء في بلاد بعيد عن بلادهم حاسين بالألم قال لهم بدل ما تحسوا بالغربة البشرية العادية ما تخلوا عندكم الغربة الروحية ان الواحد يحس ان الدنيا دي كلها غريب فعذابات الشهداء زمان كان ساعات يهددوهم بالنفي يمسكوا واحد من دول يقولوا له لو ما كنتش ترجع عن ايمانك بالمسيح هننفيك هنرميك في بلد ما تسمعش عنها كان الرد المعتاد في الحالات دي ايه هتنفوني فين ما انا كده كده غريب هروح فين يعني انا هنا غريب وهناك غريب لان انا مش بلدي في الدنيا دي انا لست من هذا العالم كما ان المسيح ليس من هذا العالم فبطرس وهو بيبدأ الرسالة بيفكرهم أنهم متغربين مش من هنا وأحلى كلمة تتقال على إنسان مسيحي أحلى شهادة على الإنسان المسيحي إنه مش من الدنيا دي لما يتقال الجدع ده مش في الدنيا دي كلمة حلوة السما تفرح بيها لأن اللي مش من الدنيا دي يبقى تبع الدنيا اللي هناك لكن لما يكون واحد من الدنيا دي يعرف اسلوب الدنيا دي ولغة الدنيا وفلوس الدنيا وطريقة الدنيا خلاص ما بقاش غريب الاحسن ان احنا نعيش غرباء عشان يبقى لنا وطن سماوي من ان احنا نستوطن على الارض ونفقد المستقر السماوي او الوطن السماوي تاني كلمة مشجعة قالها بطرس للجماعة المتألمين دول قال لهم المتغربين المختارين برضو كلمة مريحة ساعات الواحد لما تطحنه الآلام والمشاكل ما يف يعني يصعب عليه من ربنا ويقول له يا رب يعني امال بس بيقولوا ان انت ابويا واديتني الروح القدس واتصلبت عشاني و... وانا الدنيا عماله تخبط فيا لكن يرجع الكتاب ويفكرنا لا انتوا مختارين ومش معنى ان ربنا اختارنا انه مانع عننا الالام لانه لما اختار تلاميذه قال لهم انا هوعدكم ببركات كتيره قوي مع اضطهادات يعني ضمن وعد ربنا لينا لازم يبقى في الام في العالم سيكون لكم ضيق ربنا ما وعدش اولاده ابدا ان الحياه في الدنيا تبقى سهله ما اضيق الباب واقرب الطريق المؤدي للحياه بضيقات كثيره ينبغي ان ندخل ملكوت الله ده ما يلغيش ابدا ان احنا مختارين لانه كثيره احزان الصديقين يعني المختارين الصديقين دول ده يمكن تبقى ألمهم أكتر من غيرهم لأن ألمهم ببساطة هي شركة في ألام المسيح هي حمل الصليب ورا المسيح هي دليل إن هم مش من الدنيا دي الدنيا دي بتدور على الراحة لكن اللي بيدوروا على الألام واللي بيشيلوا الألام دول معناها عارفين سكة الصليب صح فالتعبير الثاني اللي يريح المتألم أنت غريب وأنت مختار أنت غريب في الدنيا دي فما تستكترش الآلام كده كده هنمشي ونسيبها والآلام دايما وقتية عشان كده يسميها بولس خفة ضيقتنا الوقتية يعني الضيقة الوقتية كده كده خفيفة تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي يعني على على قد كل ضيقة على الأرض في تقل مجد في السماء كل ضيقة ليها مجد في السماء ليها كرامة كل ألم على الأرض له إكليل في السماء واللي فاهم المعنى ده يرحب بالآلام ما يهربش منها أبدا يحبها فكلمة المختارين كلمة معزية لازم الواحد فينا يؤمن انه طالما النهاردة بيقول أبانا الذي في السماوات هو مختار مختار يعني ايه يعني ربنا اختاره ودعاه بنعمته انه يبقى ابنه حاجة كبيرة قوي ان ربنا يدعينا ويقول انتوا ولادي انا اخترتكم يقول لتلاميذه كده انا اخترتكم وارسلتكم لتأتوا بثمر ويدوم ثمركم فكرة ان احنا مختارين دي فكرة حلوة لا ما تدفعناش للتراخي ولا للكبرياء لكن تدينا رجاء في السماء ما احنا مختارين ليه عشان نورث السماء هو ربنا دعانا واختارنا عشان نبقى اولاده ليه عشان في الاخر نكمل معاه في السماء فالكلمة دي مريحة ومعزية حتى وسط الالام نحن غرباء ونحن مختارين وده يشجعنا وسط الالام طب المختارين يكمل يقول بمقتضى علم الله الاب السابق في تقديس الروح للطاعة ورش ورش دم يسوع المسيح لتكفر لكم النعمة والسلام. حكاية الاختيار دي الواحد يقول طب ربنا اختارني على أي أساس؟ أنا وحش زي ما كل الناس وحشة. فيقول له بص بقى موضوع الاختيار ده أعلى من تفكيرك وتفكيري. بمقتضى علم الله الآب السابق الكلمة دي كلمة عميقة جدا وعقيدة خطيرة جدا شرحها بولس باستفاضة في رسالة الرومية بطرس بيقولها في كلمتين يعني الله الآب بسابق علمه شاف كل واحد فينا هيتجاوب قد ايه مع دعوة ربنا فقال طب ده ينفع خلي بالكم المعنى بمقتضى علم الله الآب الصادق الصادق يعني إيه يعني الله صدق الزمن وعلم ما سيحدث منا هنتعامل مع ربنا ازاي هنتجاوب مع دعوته ازاي فلما لقانا هنتجاوب حلو قال خلاص دول ولادي اختاروا فنحن مختارين مش لان ربنا عنده خيار وفقوس لا ده لأنه يعلم كل شيء ويعلم المستقبل شاف مننا ان احنا هنتجاوب معاه وهنمشي في ارادته فقال خلاص اختارهم من دلوقتي فالحكايه دي برضو تريح ليه معنى كده ان احنا المفروض ان احنا هنتجاوب مع نعمه ربنا وهنمشي كويس عشان ندخل السماء لأن اختياره لنا على أساس سابق علمه لما شرحها بولس معلش دي عقيدة ناخد فيها شوية وقت لأنها مهمة لما شرحها بولس في روميا قال الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم هتلاقوها فين تلاقوها في روميا 8 الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين يبقى ربنا سبق وعرف هنعمل ايه فقام سبق واختارنا عيننا قال خلاص دول يت- ي- يؤمنوا ويتعمدوا ويدخلوا كده تحت ال- تحت جسد المسيح الواحد والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا فماذا نقول يعني يا رب خيرك كتير قوي من الأول سبق وعرف قام عيننا واختارنا واللي اختارهم آه، دعاهم واللي دعاهم بررهم واللي بررهم مجدهم ودعاهم للأبدية والمجد حاجة حلوة قوي فنحن بالرغم من الآلام اللي ممكن تقابلنا على الأرض ما زلنا مختارين ومختارين على أي أساس على أساس سابق علم الله الأب بمقتضى علم الله الأب السابق واضحة ولا مش واضحة برضو واحد يقول بس يعني طب ما أنا كتير ما بضعف طب ما في ناس بتبتدي وما بتكملش ده صحيح يعني ايه يهوذا كان مختار ولا لا كان مختار طبعا المسيح اختاره من ضمن ال 12 شاول الملك كان مختار من الله ولا ما كانش برضه ربنا اللي اختار وقال له صمويل روح امسح شاول الملك طب دول ليه ما كملوش لان هم ما ثبتوش في الاختيار يعني دول ما كملوش الرسالة للآخر إذا كنا النهاردة بنقول على نفسنا إن إحنا مختارين أيوة لأننا مدعوين مسيحيين ولأننا مدعوين ندخل السماء ونورث الأبدية لكن لازم نثبت في الدعوة لازم نحافظ على الاختيار لازم نحافظ على الاختيار عشان كده في دعوة حلوة هيدعيها بولس الرسول في آخر الرسالة يقول الرب يجعل دعوتكم واختياركم ثابتين إذا معنى كده إن في ناس ادعوا واختيروا بس دعوتهم ما ثبتتش ليه؟ رفضوا ربنا فاحنا على قد نظرنا بنقول احنا مختارين صحيح لكن ده مش معناه بالضرورة ان احنا لازم هنخلص ليه لانه لو قلنا كده خلاص محدش فينا هيجاهد محدش فينا هيجتهد خلاص بدل اتعمدت يبقى ضمنت لا انت ضامن ان ربنا عاوزك دي ما بتتغيرش وضامن ان المسيح اشتراك ايوه دي ما بتتغيرش وضامن ان الروح القدس اللي سكن فيك عاوز يقدسك ويعملك قديس ومش هيسكت عن الشغل ابدا لكن اللي انت مش ضامنه ايه واللي انا مش ضامنه زيك دوري ودورك انا مش خايف من ربنا انا خايف من نفسي انا مش خايف ان ربنا يغير رأيه فيا او طريقته معايا انا خايف من ارادتي عشان كده الكتاب يقول فلنخف انه مع بقاء وعد بالدخول الى راحته يرى احد منكم انه قد خاب من الوعد يعني ايه في وعد ان احنا هندخل السماء دي حاجه حلوه قوي لكن لازم نفضل خايفين او لازم نفضل حريصين ليه في ناس بتخيب ربنا بيدعيها للسماء وبيفرش لها سكة السماء وبيسهل لها كل سبيل التقوى وبعدين بيعملوا زي يهوذا وينكروا المسيح أو يبيعوا المسيح عشان كده يقول الرب يجعل دعوتكم واختياركم ثابتين لكن دي كمان ترجعنا ان كلمة مختارين كلمة مريحة ان احنا كل مرة نقول له يا رب انا ما استاهلش ان انا ابقى مختار انا ما استاهلش ان انا ابقى مسيحي عرفتني اسمك و- وعلمتني سر معرفتك وخلتني ابنك جوه الكنيسة دي حاجة مش عند ناس كتير أنا واخد امتياز ونعمة ودعوة وحاجة مش عند أي حد حاجة حلوة أوي بس لازم أحافظ عليها بمقتضى علم الله الآب السابق يبقى ربنا اختارنا بسابق علمه طب لما اختارنا هيعمل فينا ايه في تقديس الروح للطاعة يعني ايه الكلام ده يعني ربنا اللي اختار بسابق علمه ناوي يقدسنا بالروح القدس بتاعة الوصية ازاي احنا قلنا ربنا دعانا خلاص وقال انتوا هتبقوا من هنا ورايح ولادي طب هتعمل فينا ايه عشان نبقى اولادك حلوين زيك كده قال احط فيكم الروح القدس عشان ياخد اللي ليا ويديكم ياخد منك يا رب ياخد القداسة فتبقوا قديسين شبهي فالروح القدس يقدسنا يبقى عطيت الروح القدس اللي خدناه تعمل فينا ايه عاوزة تخلينا قديسين شغلانة الروح القدس يعمل قديسين عشان كده الروح القدس طول ما هو شغال فينا طول ما احنا ماشيين في سكة القداسة لما الواحد يقول انا فين والقداسة فين ده مش بي... ده مش مش اتضاع منه ده كده بيبطل عمل الروح القدس بيقول الروح القدس ملوش دور ده الروح القدس شغلته في حياتنا انه يعمل مننا قديسين لانه لما ربنا قال كونوا قديسين ما بقيناش قادرين نعمل ليه احنا خطايا يا رب والفساد في طبعنا وفين فين احنا والقداسه فين قال خلاص اديكم امكانيه القداسه الروح القدس روح القداسه يسكن فيكم واول ما تتعاملوا معاه وتطيعوه لما تطوعوا الروح القدس تتقدسوا فتبقوا قديسين فتستاهلوا تبقوا مختارين فاهمينها ولا صعبة شوية يبقى مختارين بسابق علم الله أو بمقتضى علم الله الأب الصادق طب اللي اختارهم دول هيعمل فيهم ايه زي ما قال بولس الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم واللي عينهم بررهم بررهم دي زي قدسهم ادانا الروح القدس اللي, اللي فينا هيسمع كلامه هيتقدس وهيبقى قديس فيبان عليه فعلا النعمة اللي خدها من ربنا معنى كده في ناس مختارين بس ما صاروش قديسين ليه ربنا دعاهم لكن ما سمعوش كلام الروح القدس الساكن فيهم فلم يتقدسوا اذا في دور لينا في الموضوع طبعا الدور ايه ان انا اطيع الروح القدس طاعة الروح القدس يعني الروح القدس الساكن فيا يقول لي قوم صلي اقول له حاضر يقول لي اعمل حب الناس وسامح اخوك اقول له حاضر يقول لي يسوع قال لك لا تدين لكي لا تدين وما تجيبش سيرة الناس اقول له حاضر لا انا قلت له لا يبقى انا مش بسمع الروح القدس يبقى عمري ما هبقى قديس ببساطه لما يقول لي صلي اقول له لا خلينا نتفرج على التلفزيون خلاص انا فين والقداسه فين لما يقول لي سامح اقول له لا مش هسامح ما يستاهلش يبقى انا مش بسمع الروح القدس بسمع عقلي او بسمع الدنيا لكن الله اختارنا في تقديس الروح للطاعة يعني الطاعة للروح القدس تدينا قداسة طيب يا رب احنا اساسا فاسدين ومليانين خطية مين ينظفنا من الخطية الساكنة فينا لا ده في عمل تاني ورش دم يسوع المسيح الآية دي مليانة مليانة عقيدة ومليانة لاهوت ومليانة عمق يبقى الله الآب صدق فاختارنا والله الابن ربنا يسوع المسيح سفك دمه عشان يستر على خطايانا وينقينا من الفساد اللي فينا والروح القدس سكن فينا عشان يقدسنا ويجعلنا على صورة الله القدوس واضحة يبقى الله الآب سبق فعيننا واختارنا بمقتضى علمه السابق وربنا يسوع المسيح سفك دمه عننا عشان دمه بمثابة الرش هو الرش ده كان نظام العهد القديم كانوا يرشوا دم الذبيحة على الشخص التائب عشان ايه علامة تطهير فالمسيح غطانا كفر عننا بدمه كفارة لخطايانا بدمه طيب احنا كده نضفنا من جوه بس مين يدينا القداسة فين الناحية الإيجابية عشان نبقى شبه ربنا يوم الروح القدس يسكن فينا لما نسمع كلامه نتقدس فنصير قديسين هذه حكايتنا كلها مع ربنا هذه الحكاية من أولها لآخرها ربنا سبق فعرفنا فقال دول هينفعوا دول يجي منهم دول يلا نختار تعالوا خليكم ولادي ويدعونا بنعمته احنا نصدق الدعوة ونمشي مع ربنا فيغطينا دم المسيح له المجد بالكفارة اللي بناخدها في المعمودية ونتطهر من الفساد اللي في طبعنا يحط فينا روح القدوس الذي يقدسنا يعني يجعلنا قديسين طول ما احنا بنسمع كلامه عشان كده يقول في حتة تاني بولس لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح يعني اللي يسمع كلام الروح القدس ما عليهوش دينونة خلاص يدخل السماء حتف لكن اللي ماشي لسه ورا جسده بيسمع كلامه يبقى ملوش نصيب في الملكوت يبقى الآية البسيطة دي فيها ملخص الإيمان المسيحي كله فيها ملخص الإيمان كله خلاص كله في الآية دي أن الله بمقتضى علم الله الآب السابق اختارنا ولما اختارنا رش علينا دم ابن الوحيد بمعنى قدم ابنه ذبيحة كي نتطهر بدمه وبعدين سكن فينا روح القدوس عشان نتقدس ونصير قديسين على شبهه الكلام ده تلاقوه بالتفصيل في أفسس واحد أفسس دي واحد اللي بيقراها يتخض بولس الرسول بيحكي القصة ده بشكل فلسفي رائع جميل ايه رأيكم ان بطرس الصياد الغلبان قالها في سطر واحد هي نفس الملخص كله هيرجع يحكيها تاني لتكسر لكم النعمة والسلام هيرجع يحكي السطر داني ويشرحه بدقة مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات الحتة اللي جاية دي جميلة ويا ريت اللي يقدر يحفظها يحفظها هو لما بيفتكر ان احنا مختارين ودم يسوع مغطينا والروح القدس ساكن فينا والاب سبق فاختارنا حاجة حلوة قوي فيقول له مبارك الله كلمة مبارك الله دي مقصود بيها المجد ليك يا رب الشكر ليك يا رب أنت تستحق كل بركة منك كل بركة ولك كل بركة فمبارك الله ده نوع من التسبيح وكانت كثيرة في تعبيرات القديسين يمزجوا وعظهم بالتسبيح والصلاة لاحظوا لغاية دلوقتي في الكنيسة كده شوية نوعظ أو نتكلم أو نقرأ قرايات وشوية نكلم ربنا ونسبحه اسم ربنا في العهد الجديد ايه كان اسمه في العهد القديم منسوب دايما لاولاده يعني نقرا عنه في سفر التكوين مين مين ربنا يقولوا اله ابراهيم شويه وقالوا اله ابراهيم واسحاق شويه كمان بقى اله ابراهيم واسحاق ويعقوب شويه بقى يقولوا اله الاباء لكن حد عرف اسمه محدش عرف اسمه لما موسى جه قال له انا عاوز اعرف اسمك عشان اقول للجماعه في مصر اسمك ايه قال له اسمي عجيب انت بتسأل عن اسمي دي شغلانة طيب اشوف لك اسم الكائن يهوى لكن برضه بالرغم لان يهوى دي طلعت غامضة شوية رجعوا تاني الناس تسمي ربنا باسم ايه اله موسى اله هارون اله دانيال لان الله لم يره احد قط فكان لما يجوا يتكلموا عن ربنا يقولوا الاله بتاع فلان لان هما مش عارفين ربنا في العهد الجديد لما جالنا ربنا يسوع المسيح وقال لنا من رآني قد رأى الآب أنا والآب واحد أنا في حضن الآب وأنا أعلن لكم عن الآب عرفنا أنه اسمه جديد أو اسمه الأسهل دلوقتي أبو ربنا يسوع المسيح لأن ربنا يسوع المسيح احنا شفناه البشرية شافته ولمسته وتعاملت معاه فما بقاش إله موسى وإله إبراهيم وإله إسحاق هو صح هو إله كل دول لكن هو بالأولى في العهد الجديد أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذه اسم ربنا في العهد الجديد عشان كده كان من العهد القديم يقول لهم اسمي عظيم بين الأمم هيبقى اسم عظيم جدا وفي كل صلوة نقول ليتقدس اسمك ليه؟ لأنه منسوب لربنا يسوع المسيح فنحن لم نرى الله الآب ولن يراه أحد ولكننا رأينا ابن الوحيد وكل ما للآب فهو للابن كل الحنان اللي للآب في الابن كل المحبة اللي للآب في الابن كل القداسة اللي في الآب في الابن فاحنا خلاص شوف مش محتاجين نشوف الآب لأننا رأينا ابن الوحيد يعني بالبلدي كده بتعبير غير دقيق الخالق الناطق أبوه واخدين بالكم طبعا هو لا خالق ولا حاجة الحكاية ما فيهاش خلق هنا لأنه إله حق من إله حق مولود من الآب قبل كل الظهور المسيح غير مخلوق لكن أنا أقصد أنه من نفس جوهر أبوه من نفس طبيعة أبوه إله من إله كل صفات اللاهوت اللي في الآب في الابن فأنا شفت الآب في الابن فبقينا نقول مبارك الله الذي هو أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح طب عمل إيه بقى هيحكي تاني القصة اللي عمل الذي حسب رحمته الكثيرة يبقى قصة خلاص الإنسان كلها مرجعها إيه مفتاحها إيه رحمة ربنا الإنسان ما ملوش فضل في القصة دي الإنسان عمل العملة واستحق الإعدام وقعد على كده كلنا كده مستحقين الموت والإعدام وملناش ما خلاص باظت الحكاية وقعدنا لكن ربنا حسب رحمته الكثيرة لأنه إلى الأبد رحمته راح عمل إيه ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات نفهمها حتة حتة برضه ولدنا ثانية ازاي احنا كلنا اتولدنا مرة واحدة كل واحد فينا اتولد مرة الولادة الاولى دي رجائها ايه احنا بتفكيرنا البشري اي اب وام يجيبوا عيل يقعدوا يحلموا له بقى بكرة تبقى دكتور وتبقى وزير وتبقى لكن الحقيقة ان الرجاء الطفل المولود ده في الاخر ايه هو رجاء غير حي كده كده هيعيش له كام سنة وهيموت فالولادة الأولى رجائها ميت يعني آخرها موت يبقى كل المولودين ولادة جسدية ينتظرون الموت حاجة كئيبة جدا عشان كده بعض الفلاسفة يقولوا عشان كده الطفل يعيط أول ما يدخل الدنيا ليه؟ لأنه عارف آخره كده كده داخل وهيخرج ميت مش هيعيش للأبد فرجاء الولادة الأولى رجاء ميت عشان كده ربنا يسوع يقول المولود من الجسد جسد ومصير الجسد ايه انت يا ادم من التراب والى التراب تعد كنت هتبقى انسان جسداني اولك اخرك جسد يبقى في الاخر شويه تراب يقوم ربنا يعمل ايه لانه مش عاوزنا ننتهي بالموت يلدنا ثانية يبتدي قصة جديدة خالص نتولد مرة جديدة طب الولادة الجديدة دي رجائها ايه موت برضه لا لرجاء حي يبقى الولادة الاولى رجائها موت والولادة الثانية رجائها حياة طب الولادة الثانية دي أساسها إيه اتولدنا على أي أساس بقيامة يسوع المسيح من الأموات بمعنى المسيح له المجد لما خد جسدنا خد طبيعتنا بقى إنسان زينا جه وقال رجائكم كلكم إيه قلنا له رب الموت كلنا مستنيين موت قال خلاص أنا هخدم سيبوه لنا ده أنا هموت بدلكم كلكم ودخل الموت مات عننا وقال اللي انتم ما تقدروش عليه بقى اللي انتم ما عندكوش منه هو القيامة هي الحياة انتوا يغلبكم الموت انا ما يغلبنيش فيقوم من الموت ويدي قوة القيامة قوة الحياة الأبدية لطبعنا البشري ما هو بقى واحد معانا في الطبع البشري بقى بكرنا يعني ايه شرحها أثناسس الرسولي بتعبير جميل يا ريت كلنا كمسيحيين نحفظه يقول المسيح أخذ الذي لنا ها وأعطانا الذي له طيب ربنا يسوع هنسألك أنت ليك إيه مش عندنا يقول أنا عندي الحياة الأبدية أنا ما بموتش أنا عندي القيامة من الموت لو مت لازم أقوم لأن الموت ما يغلبنيش نقول له طب دي مش عندنا يقول طب أنت عندكم إيه نقول له عندنا موت بالثلث كل لحظة في موت في جتتنا كده كده مستنين لحظة النهاية يقول طب ادوني الموت بتاعكم وانا اديكم ايه الحياة اللي عندي طب يا رب الموت اللي عندنا ده مرتبط بالخطية بالفساد اللي في طبعنا يقول طب ادوني انا الفساد ده هشيل انا كل خطاياكم هموت بيها واديكم القداسة اللي عندي يقول له رب دي حاجة كويسة خالص بس انت كده خسران على طول الخط خدت الفساد وخدت الموت واديتنا بداله قداسة وحياة أبدية يقول له لسه كمان انت عندكم ايه نقول له عندنا جسد ضعيف مليان ضعفات وميل للشر وشغلانه يقول طب ادوني جسدكم ده بكل ضعفاتكم هديكم بداله روحي شوفوا البدل ماشي ازاي اخذ الذي لنا خد الجسد وادانا روح اخذ الذي لنا خد الموت وادانا الابديه اخذ الذي لنا خد الفساد والخطيه وادانا القداسه وعشان كده عملية النقل دي لازم تفضل نفضل لازقين في المسيح له المجد عشان نفضل ناخد منه ياخد مننا فاهمين لازم نفضل ثابتين في المسيح عشان ناخد القداسة وياخد هو الزبالة اللي عندنا ناخد منه الحياة الأبدية وياخد مننا الموت اللي في جدتنا فهنا بيقول ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع من الأموات يعني لما المسيح قام من الموت ولدت الطبيعة البشرية ميلاد جديد ليه؟ لأن المسيح قام كإنسان كواحد مننا وإحنا كنا نموت ما نعومش مش كده؟ فلما المسيح قام أقامنا معه دي يقولها في أفسس 2 ادانا كلنا فرصة ان احنا نقوم معاه فكأننا اتولدنا ولادة جديدة والمسيح لما قام هيموت تاني لا مش هيموت تاني فاذا اقامنا معه يعني ولدنا ثانية لرجاء حي رجاء الحياة الابدية واضحة الآية ولا صعبة يبقى تاني بيلخص مفهوم الخلاص مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لا حكاية ان احنا مولودين ولادة أولى دي كده كده آخرها موت فقال مش هينفع لازم تتولدوا من جديد لازم نعيد خلقتكم تاني لأن الخليقة الأولى تشوهت وده اللي بيحصل في المعمودية لما نقول ولدنا ثانية يبقى ده اللي حكاه ربنا يسوع لنيقوديموس وقال له شوف يا نيقوديموس إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يعاين ملكوت الله هو بطرس شرحها لنا هنا ليه يا رب ما ينفعش يدخل الملكوت لان اللي اتولد ولادة اولى رجاؤه ميت ان كان احد لا يولد من فوق لا يقدر ان يعاين ملكوت الله هو قال لي يعني ادخل بطن امي واتولد تاني قال لا لا انا مش بتكلم عن بطن امك ولاده جسديه انا بتكلم عن سر ولاده معجزيه تاخد فيها قوه قيامه تاخد فيها قوه حياه لا تنتهي فحتى لو مت بعد كده تبقى بس بتنام وخلاص لكن الموت ما يغلبكش لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم بعض عادة أول ما يجي طفل في الدنيا دي يفكروا هيورثوه ايه يعملوا له شهادة يقولوا هياخد اسم ابوه مش كده تلاقوا اي ميراث على الارض ينطبق عليه حاجة من الثلاثة إما يفنى أو يتدنس أو يضمحل يعني إيه يعني ممكن يتسرق خالص أو لو ما اتسرقش يبوظ أو لو ما اتسرقش وباظ يضمحل مع الأيام تروح قيمته وتروح مجده وتروح كرامته كل الميراث الأرضي كده هتورث ولادك إيه فلوس بتروح اسم هيتنسي مع التاريخ هتدي ولادك إيه لكن الميراث الجديد ما هو كل واحد يتولد يفكروا هيورث ايه ما هو كل ولد يشوف ابوه مين بقى عشان يورثه النهارده احنا لما نتولد ما بقيناش ولاد فلان وعلان ما بقيناش ولاد ادم لان ادم ورثنا ميراث يفنى ويتدنس ويضمحل لكن اصبحنا بالولاده الجديده اولاد الله الله ميراثه لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم لأن الله لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل يعني الإنسان يورث الإنسان حاجات تفنى لأنه هو نفسه بيفنى لكن الله الذي لا يفنى الذي يستمر إلى الأبد يدي لأولاده ميراث لا يفنى لأن الله أبدي يورث أولاده الأبدية ولأن الله يدوم ولا ينتهي يدي أولاده حياة لا تنتهي فبيقول احنا اتولدنا ثانية لرجاء حي سر الولادة دي قيامة المسيح من الأموات والرجاء بتاع الولادة دي ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل اللي فينا يفهم المعنى ده لا يمكن يفكر في الميراث الأرض يتضاءل جنبه كل ثروات الدنيا وميراث الدنيا هتورث ايه من الدنيا ولا حاجة كلام فاضي ولو ورثته هتقعد بيه يومين وهتسيبه للي بعدك لكن الميراث الابدي الميراث الالهي ده ما بيتغيرش ومحفوظ في السماوات لاجلك يعني متخزن وعليه حراسه محدش يقدر يقرب منه ابدا لان ده ورث ابوك السماوي نفس المعنى قاله معلمنا بولس وهو يقول ايه ان كنا اولادا لله فاننا ورثه ورثه الله تعبير عجيب قوي احنا بقينا ورثة الله ووارثون مع المسيح لأن المسيح هو الابن الوحيد يعني كأنه هو الوحيد الوريث طب الابن يورث ايه يورث كل ما لأبوه لأنه الابن الوحيد ولأنه حشرنا في البنوة وخلانا احنا كمان ولاد بالتبني فبقينا بنورث مع المسيح بقينا ورثة الله مع المسيح الوريث الشرعي لأنه الإله الحقيقي الابن الوحيد لأبوه ماشي فهنا يقول مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم كلام حلو طيب واحد يقول طب أنا خايف على الكام يوم اللي هعيشهم على الأرض دول الميراث محفوظ وربنا اداني ميلاد جديد ورجاء حي بقيامته وعمل كل حاجة كتر خيره انا خايف انا اعيش اليومين دول اتوه هضيع الميراث يقول له حتى دي كمان مأمنها ربنا حتى دي عامل حسابها عامل حسابها ازاي انتم احنا اللي هنروح نورث بقى الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير يعني الميراث محفوظ في السماء لأجلنا واحنا محروسين على الارض عشان نورث فاهمين الفكره لا حد يقدر يمس الميراث ولا حد يقدر يمس ولاد الموعد الا حاله واحده بس لو انت قلت مش عاوز لكن لا يستطيع احد ان يخطف من يد ابي يعني ايه يعني لو سبت إيه نفسك في ايد ربنا بقوه الله محروس ولازم تدخل السماء بس خليك في ايمان عايش بإيمان يعني ماسك في ربنا عشان تتمتع بالحراسة عشان تفضل بقوة الله محروس للميراث المحفوظ واضحة احنا محروسين والميراث محفوظ لأجلنا أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان يعني لازم نعيش بالإيمان ده لأن هو ده اللي هيحرسنا في إيد ربنا لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير هاخد ثلاث دقايق في فكرة الخلاص دي خلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير مش مش الكنيسة بتعلمنا أن المسيح خلصنا على الصليب أمال إيه الخلاص اللي مستعد أن يعلن في آخر الدهور هو لسه فيها خلاص تاني الحتة دي مهمة لأنه إحنا المسيح خلصنا وبيخلصنا وهيخلصنا كلمة خلاص تنفع تتقال في الماضي يبقى لها معنى وتنفع تتقال في المضارع المستمر ليها معنى مهم وتتقال في المستقبل ليها معنى مهم جدا ازاي المسيح خلصنا لما مات على الصليب اكمل دفع الدينون عنا دفع الثمن عننا وكفر عن خطايانا وفتح باب الملكوت والفردوس ورسف طريق الأبدية السعيدة وادانا إمكانية المعمودية والحياة الجديدة وبقى حاجة حلوة فاللي يتعمد يقول أنا كده اتخلصت بالمسيح كويس لكن ده لازم يفضل لازق طول حياته في ربنا يسوع المسيح ثابت فيه عشان ياخد الخلاص لأن الخلاص ده عملية مستمر فيقول تمموا خلاصكم يعني ابتديت الخلاص بس كمله بخوف ورعب كمل المشوار ولما تيجي اللحظة الأخيرة فاضل خطوة في الخلاص احنا خدنا البنوة بس مش باين علينا يعني بقينا أولاد الله بس لسه بنغلط ولسه بنتذل في الدنيا ولسه في تعب فاضل خطوة أخيرة في الخلاص إن احنا نقلع الجسم ده المتعب ده ونلبس الجسد الممجد اللي في السماء ده اسمه الخلاص المعلن في الزمان الأخير يعني في خطوة في الخلاص أخيرة مستنيينها تتحقق امتى في مجيء المسيح اللي هي ايه اللي هي الانسان الضعيف ده والجسد اللي خانقني ده واللي بيشدني للدنيا والخطية تاني واللي بيضيع كل اللي عمله المسيح هقلعه خالص والبس جسد ممجد بقى وساعتها اقول الخلاص تم تمام إذا نحن بدأنا الخلاص بنعمة المسيح ونعيش في الخلاص بالثبات في المسيح وننتظر خلاص معلن في الزمان الأخير بمعنى على باب السماء نقلع هذا الجسد المتعب ونلبس الجسد الممجد فتبقى الحكاية خلصت خالص أو نبقى خدنا كل الخلاص أو نتمتع بالبنوة في مجدها الكامل احنا أولاد الله دلوقتي بس مش واخدين كل إمكانياتها مش واخدين كل مجدها ناخد كل مجد البنين امتى في السماء بقى ناخد كل كرامة البنين امتى واحنا لابسين الجسد الممجد في ملكوت السماء الى الابد فدي اخر مرحلة في الخلاص عشان كده بولس بطرس يسميها احنا عايشين مستعدين لخلاص منتظرين خلاص مستعد ان يعلن في الزمان الاخير نفس الكلام قاله بولس الرسول احسن يقولوا بطرس بيقول كلام جديد بولس برضه قال نفس الكلام قال لاننا بالرجاء خلصنا والرجاء المنظور ليس رجاء لأن ما ينظر الإنسان كيف يرجوه أيضا ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر احنا بنتوقع الخلاص واحد يقول له يا بولس ده انت قلت لنا المسيح خلصنا بدمه وبصليبه يقول طبعا لكن ما زلنا نتوقع الخلاص الاخير اللي هو خلع الجسد ولبس الجسد الممجد عشان تكمل الحكايه خالص يبقى احنا خدنا عربون الخلاص وخدنا إمكانية الخلاص وخدنا الروح القدس عربون الميراث ونعيش في الخلاص بالثبات كل يوم في المسيح نتمم الخلاص كل ما نفضل لازقين في ربنا يسوع المسيح وننتظر مخلصا يقول في فيليب ثلاثة كده سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده يبقى احنا لسه مستنيين مخلص ده المخلص جه وخلصنا لا ما هو وجاي من السماء في اخر المره الجايه بقى هيعمل اخر حركه في الخلاص اخر خطوه يغير شكل جسد ذلنا ده ليكون على صوره جسد مجده فناخد مجده الى الابد ونورث مع السماء الى الابد ناخد ايه نقول لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لاجلكم نقولها مع بعض لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم كمان مرة لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم